احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله سبحانه هو الدرس الثاني والعشرون في دروسنا لشرحنا لكتاب فتح الباري صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن الإمام البخاري وعن أئمة وعلماء المسلمين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة الدرس الماضي فرغنا من شرحنا للحديث الشريف الإيمان بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان واليوم بمشيئة الرحمن نبدأ حديثا جديدا وهو الحديث العاشر في صحيح البخاري آه الذي آه يرويه الإمام البخاري في كتاب الإيمان لسه لغاية دلوقتي في كتاب الإيمان والإمام البخاري بدأ في هذا الكتاب لأنه هو عماد الدين يعني الإنسان ضعيف الإيمان ها؟ أو الإنسان اللي إيمانه مهزوز او الانسان اللي شعب الايمان بتاعته مسدودة هو طبعا كان بعيد عن الخط فالامام البخاري بدأ احاديث تتحدث عن الايمان علشان يرينا ان الايمان بالنسبة للانسان كحياته او الايمان بالنسبة للعبد المسلم كالروح من الجسد لا تصلح الا به لان الانسان ضعيف الايمان او قليل الايمان او عديم الايمان لا ترجو منه خيرا لا في معاملة ولا في كلام ولا في أدب ولا حياء ليه؟ لأن سبحان الله لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يعظ أخاه في الحياء يعظ أخاه في الحياء يعني إيه؟ يقول يا أخي اللي عندك حياء شوية يعني يبقى الواحد حيي كسف يعني يخجل من الشر أو يخجل من المعصية أو يخجل لما يشوف واحد كبير السن وهو مش قادر يعمل له خير في مقام أبيه وجد رجلا يعظ أخاه في الإيمان قال له لا تعظه ما تكلموش عن الحياء فإن الحياء من الإيمان دليل على إيه هو لما عندوش إيمان أصلا من ثمرة الإيمان إيه الحياء ليه لأن الحياء شعبة ها؟ من الإيمان لأن الإنسان المنحرف بيعمل إيه أصلا الإنسان البعيد عن الخط أولا إحنا بالبلد كده نقول ده فلان إيه ما عندوش إسلام أو ما عندوش إيمان لكن العلماء السادة العلماء وضحوا لنا كما تعلموا من الصحابة الذين تعلموا من خير المعلمين صلى الله عليه وسلم عرفونا ان الانسان اللي ما عندوش ايمان لا ترجو منه خيرا ابدا ليه لان الذي لا لا اكتمال في ايمانه او لا ثبات في ايمانه انسان لا يرجو لله وقارا وما دام ما يرجوش لله وقار هيرجو لك انت الانسان المنحرف لما تلاقيه فاطر في رمضان دخل سيجاره خلي بالك تقول يا اخي ايه يا اخي اتكسف حتى من الناس في الشارع من البجاحه بتاعته يقول لك ايه يقول لك يا اخي ما دام انا مش خايف من ربنا اخاف منك انت مع ان العبد يعني اذا بليتم ايه فاستتروا يعني الانسان مننا سبحان الله من اكبر الكبائر عند الله ان انت تعمل الذنب ومن منا لم يرتكب ذنبا ها الجماعه بتوع بني اسرائيل ارادوا ان يرجموا مرتكبه للفاحشه بنات نبي الله عيسى يقول لكم تعالوا لنرجمها بني اسرائيل اللي ما بيطلعش من بيته طلع كل واحد جاب حجر اللي شايل حجر على كتفه واللي شايل له ابنه فرص هم يحبوا الفضايح فقال سيدنا عيسى عليه السلام من كان منكم بلا خطيئه فليقذفها بحجر فوضع كل واحد منهم حجره من منا لم يذنب من مننا اقل حاجه كبيره ابن كبيره لم يغتب مسلما من مننا ما شاورش على مسلم كده تشويحه كده الغيبه تكون بالاشاره صاحبك معاك خلي بالك صاحبك معاك ها صاحبك عشم حنا في الجنه السنه لما يبقى مدير العام خلي بالك هذه دي كبيره من الكبائر والناس دي تسميتها ليل نهار انا مش هتكلم على الغيبه بتاع الستات لا الستات ما شاء الله لا قوه الا بالله اتاريهم بيزعلوا من النقد احنا نتكلم ايه ما تزعلوش مني انا هاخد فيكم انتوا شمال بقى ماشي يعني اه انتوا هتتحملوني 100% انا واثق من كده اه فسبحان الله العظيم انا اتكلم عن غيبة الرجال الراجل يغتاب الراجل لا الستات كلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله لا اظن اني اتعامل يعني مع عائشة واسماء المهم خلينا احنا مع ايه مع احنا يا غلابة احنا مع بعض هادي ونتحمل بعض اسمع بس ما تفضحونيش الله يفتح عليكم المهم الغيبة كلنا وللاسف اديت لساننا ثالث ادي كبيرة من الكبائر النميمة إيه بلاش الغيبة الغيبة دي يمكن ايه يمكن انسان متحضر شوية ما يقبلهاش لك لا لا لا انا مش عايز دي. النميمة ايه النميمة النقل كلام الغير او نقل كلام الناس فيما لا يفيد خلي بالك من الكلام نقل كلام الناس ها فيما لا يفيد أو سبحان سبحان الله النمام ده ايه قال من نم لك ها نم عليك من نم لك ها نم لك اه طبعا اللي- اللي هينقل لك كلام عن واحد بس اشمعنى بينقل لك انت ما يروح ينقل عليك برضه خلي بالك ولذلك ايه احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة صح ولا لا؟ احذر عدوك ايه مرة وسيدنا علي قال وما ساءني إلا الذين عرفتهم وما ساءني إلا الذين عرفتهم جزى الله عني كل من لست أعرفه لأن اللي ما يعرفكش هيسيء ليك ليه والمصائب دايما دائما المصائب لا تأتي إلا من الحبايب كما بيقول ها وبتبقى صعبة على النفس ليه؟ لأن أنت ما تتوقعش من ابنك أن يعقك ما تتوقعش من أخوك أن يخونك في مالك ما تتوقعش من اللي بيصلي معاك في المسجد أن يغتابك لذلك لما بتيجي منه الغلطة بتبقى إيه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ ده كبيرة ليه؟ لأنه متعدى كذا كذا حد كذا خط سبحان الله، كذا حاجز كذا جسم لا إله إلا الله هو قطع كل هذه العلائق وخط كل الحواجز دي وخانك في مالك وخانك في عرضك حتى قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة أقول لنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لن أذوق غمضا حتى ترضى عني هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة تمام كده بلاش دي عشان ايه ما تصير حساسية تعال لأهل النار ألا أنبئكم بأهل النار هل قول لنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام قال إمام جائر دايما أهل الجنة السبعة اللي يظلم الله إمام عادل وصفها إيه؟ إمام جائر جائر يعني إيه؟ ظالم متعدي على الحدود خلي بالك اللي متعدي على الحدود ده نهايته سيئة وإن طال الأمد لانه ايه لان هو بيغتر بشيء دائم وحكيت لك من قبل عن القصه اللي اورثها الامام الغزالي الله يرضى عليه عن الراجل الامير المتسلط الجبار الجائر الذي وجد طا- صياد مسكين جايب سمكه وجاي من البحر قال له هات دي قال له دي بخمسه خمسه دراهم قال له يا سلام انت مش عارفني انا مين؟ ده انا عارف ان انت الامير بس دي ابيعها واكل اولادي وزوجتي وابويا وامي منها انا ما بشتريش بفلوس وحد السمكة السمكة عورت الطعم عاد الامام الجبار او ال- الامير المتطلب الى بيته خلي بالك؟ عملوا السمكة وطبخوها او حم- قالوها او شووها اي حاجة واكل منها وبالليل صباعه اللي اتعور ده بدأ يألمه استدعى اطباء الامارة قالوا له ايها الامير لن يصلح امرك او يدك الا بقطع الطعن يا جماعه شوفوا حل ما فيه قال طب اقطعوا قطعوا تاني يوم صباع اللي جنبه نبح عليه جابوا الاطباء قال لازم صباعك الثاني يتقطع ثالث يوم صباعك الثالث ثم سمع في الرؤيا هاتفا يقول وعزة الله وجلاله إن لم تستسمح الصياد الفقير لنقطعن جسدك إربا إربا إياك ودعوة المظلوم آه هو تجبر وخد مال الغلبان لأن الحرام درجات والحلال درجات في حلال نقي وصفى اللهم ارزقنا منه يا رب العباد وبارك لنا فيه وان كان قليلا امين يا رب العالمين وفي بقى الحرام درجات الحرام درجات كما قلت لك انا اخذ من الغني 100 جنيه حرام ولكن اخذ من اليتيم 100 جنيه يبقى ايه أساد الله يفتح عليك الح- إيه؟ الحلال درجات والحرام أيضا الحرام أيضا إيه والعياذ بالله تقدر تقول دركات والعياذ بالله يا رب العالمين ال- الحلال بعضه أطيب من بعض وهناك الحرام بعضه أخبث من بعض وأسوأ من بعض لا إله إلا الله لأن سبحان الله الإنسان الذي يرجو رب العباد سبحانه يعطيه في الدنيا كما قال لنا العلماء العطايا الفاخرة يديله صحة يديله نعمة أمن يديله انشراح صدر يديله زوجة مطيعة يديله أولاد بررة يديله سبحان الله حالة من الرضا ودي التوحيد دي أعظم شيء أنك ترضى عن الله ويرضى الله عنك أعظم حاجة أنك تكون في حالة رضا هذه عطايا إيه؟ عطايا فاخرة قال فإن أخذها عوضه عنها كثيرا في الآخرة خلي بالك يعني ربنا يعطيك في الدنيا عطايا إيه؟ فاخر يجي في الآخرة بقى ويديك عطايا بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال بس ايه بس انت الكام سنة اللي تعيشهم قال يا عبد الله انت مش ملك انت هتغلط بل بالعكس لو لم تذنبوا وتستغفروا ليذهبن الله بكم ثم يأتي بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم يعني ما تقولش هتغلطوا ودي مش معقول في حد ما يغلطش كل ابن ادم خطاء كلنا غلطين لا اله الا الله ولذلك سيدنا حنظله ماذا صنع؟ التقى بابي بكر شارع قال له يا حنظله طالع دلوقتي في زمن في وقت القيلوله ده حرب الساعه 2 في مكه اجارك الله زمان بقى اكيد يعني كان موضوع تاني خالص اكثر طلعك ايه دلوقتي؟ قال له لقد نافقت يا ابا بكر جميل يقول عن نفسه حنظله رضوان الله عليه وده احد الصحابه قال له انا منافق قال له ليه؟ قال لي يا اخي اقول لك يعني بالبلد بتاعتي برضه نفهمها بنبقى عند الرسول صلى الله عليه وسلم بنشعر كده اننا نحلق معه في السحاب طبعا تخيل انت لما واحد يقعد درس علم الصدر مش سنه فما بال اللي قاعد بقى مع الحبيب المصطفى قال لما المجلس ينفض بقى ونرجع للبيوت نرجع بقى كل واحد لبيته كل واحد عنده ايه اللي مكفيه ووقفت شوية يعني ايه متى يعني ايه سبحان الله من البلاد قال فاذا عدنا الى البيوت عدنا الى الزوجة والاولاد والبيت والزرع والتجارة والزراعة سبحان الله قال له والله وانا كذلك يا حنظل انا برضه منافق زي حالاتك كده شوف ابو بكر تعالى الواحد كده يا منافق فوق يقول لك ايه ايه تقول ايه انت بتتكلم سبحان الله فذهبا ليشتكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه كده يوم هو حنان الأبوة صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله كان حنين قوي قوي لا إله إلا الله وما كانش يشوف حاجة سهلة على المسلمين ها؟ يعني خير بين أمرين أمر يكلف المسلم لحظة من العمل وأمر يكلفه خمس لحظات يختار للمسلمين إيه اللحظة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يجي في قيام رمضان راح إيه راح صلى بيهم صلاة ركعتين ركعتين ركعتين الصحابة قابلوا بعض ثاني يوم لا ده فاتكم نص عمركم بل عمركم كله ايه قالوا احنا صلينا مع الرسول امبارح صلاه يعني يا ولاد الذين طب ماشي راح جم تاني يوم ايه ازدحم الناس جم اللي ما حضروش تاني يوم ها بلغوا عن طريق الايه المجموعه كنت فين امبارح لا بل احنا صلينا العشاء ومشينا لا ده احنا صلينا ورا الحبيب المصطفى صلاه ثالث يوم اكتظ المسجد عن اخره تمام غير كده كويس رابع يوم راح نصلي العشاء ودخل حجرته ولم يخرج فضلوا مستنيين اياك يخرج ما خرج روحوا جم على صلاه الصبح قال يا رسول الله صليت بنا اول ليله وثاني ليله وثالث ليله استنيناك امبارح بعد ما دخلت صلاه العشاء بينا ودخلت ما رجعتش تصلي بينا اسمع الكلام قال خشيت ان تفرض عليكم يا سلام مع ان قرة عينه هو في الصلاه يعني هو اصلا بيستريح في الصلاه لكن هو مش عايز ايه يثبت على امته شيء ها الاعرابي يقول له الحج الاعرابي رد لحوح في كل عام يا رسول الله ده ابو عاد الوش من الناحيه الثانيه راح الاعرابي وراه راح له من الناحيه الثانيه في كل عام يا رسول الله راح عاد الوش من الناحيه الثانيه عدان الراجل والصحابه يزقوا في الراجل يا راجل يا سبحان الله بيعد وش الناحيه الثانيه يعني يكره كلامك مش عايز يسمع كده ثالث مرة بقى أبي كل عام قال له لو قلتها لوجبت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ليه تدخل نفسك سبحان الله قولوا من أعظم ال- ال- ال- الحاجات عند الله اللي يلح في السؤال لغاية ما ينزل فيه بتحريمها بالنسبة لحوه لحوه ولذلك قال ايه ان الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا من ضمن اللي يكرهها ربنا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كثرة السؤال ثالث كده اللي تعرفه اعمل بيه ولما يعن ليك مشكله يبقى اسال عليه لكن مش تقول نفرض حصل لي كذا ونفرض حصل لي كذا انا عايل هم بتوع القطبين بيصلوا ازاي انا عايل هم بتوع جنوب شرق لا عول هم روحك عول هم روحك ها وبعدين لما تعول هم روحك وتاخد بالك من نفسك كويس يبقى عول هم الغريب واخد بالك انت ان فاقد الشيء لا يعطيه ابدا فتوحد الله لا اله الا الله يبقى سيدنا ابو بكر وسيدنا حنظله رضي الله عنهما ذهب لرسول الله واشتكى له احنا يا حبيب الله نبقى معاك بنحلق بالافاق نرجع البيوت بقى كل واحد يرجع لله انك بتشحن شحنه طيبه هنا وجرب ترجع البيت تروح حاطط صباعك على التلفزيون طار الدرس طار في ثواني اللي احنا قعدنا نهد- نبني فيه ساعه ونص مفيش هم دقيقتين قبل ما ترجع البيت خلاص قضي الامر فماذا يقول لهما رسول الله قال ايه دول كلام حلو بقى قال يا ابا بكر يا حنظله لو تدومون على ما تكونون به عندي لو الحاله الروحانيه اللي بت- اللي بتتسحلوا بيها في المسجد ومعايا تستمر معاكم على طول قال ايه قال لصافحتكم الملائكه في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة إن هذا الدين متين فإذا أوغلت فيه فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يا سلام على الكلام الحلو خلي بالك انت بالكلام قال له ساعة وساعة يعني ايه؟ يعني انت مش معقول هتفضل في حاله روحانيه 24 ساعه تبقى مالك من الملائكه كانت الملائكه تنزل بقى تسلم علينا ها ولذلك الصحابه لما كانوا مع الله على طول كان من فضل الله يروا باعينهم جبريل فهو متمثل في صوره بشريه لكن سبحان الله عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله الراجل يخدع في ركن المسجد يفضل موقفك مده طويله لدرجه ان انا جيت اشتمه اقول له الرسول وقته مش ملكه خلي بالك قال له اورأيته شفته قال له ايوه يا رسول الله كيف هو وقفه قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني نظر الجار الجار الجار لدرجة ان انا مستني يقول ايه والجار هيورث فيك يا محمد ها فين النهارده اللي بيحسن الى الجار اللي يقول لك احنا ملناش ذنوب ازاي ملناش ذنوب ده احنا من فوقنا لتحتنا سبحان الله ودائما نقسو على الملتزم امال هقسو على مين اروح لولد قاعد على القهوه ولا مرمي في النادي صباح مساء او رايح سبحان الله بيلعب في فرقه الجاز والكروتين واقول له يا ابني الحلال والحرام هو عارف ده حلال والحرام لو لا يخطر عليه الامر يا ابني ضيع عمرك اوقات ولكن اللي يجي المسجد ده ويعرف الخطر نضرب عليه ولا ما نضربش لان احنا خايفين عليه نخاف عليه الشيطان نخاف عليه الغرور نخاف عليه العجب رب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا معصية تريدك مذلة لله وانكسار لله وخضوع لله أحسن من طاعة تقعد تدل بها على الله سبحانه وتعالى أو تقول لا ده احنا أحسن من غيرنا يا أستاذ ده احنا مش احنا مش أحسن من غيرنا ولا تعد في الذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليه لو لقيت لو وجدت في أخيك عيبا ما تقعدش تنق فيها وتعايب عليه ليل نهار ليه؟ لأن يوما ما سوف يكفيه الله من عيبه وسوف تبتلى أنت ما تعرفش تقول اللهم عافيه ها اللهم عافي اهل البلاء يا رب العالمين ادعي لاهل البلاء عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني ان كنت مبتلى فرج الله عنك بلاءك مين مش مبتلى بجار سيء او ساكن متعب او ولد عق او بنت سبحان الله لسانها اطول منها سبحان الله يا اخوانا للاسف الشديد فضلوا يدرسوا للولاد والبنات في المسجد ها وبيتكلموا عن عق- قضيه العقيده عيال عندها 11 سنه بيكلموا عن العقيدة رجعت البنت بعد العشاء ابوها بيقول لها روح يا بنتي خلي بالك هتعيش من الفرق قالت له لا قال لها، ايه يعلموكم في الجامع ايه قالت له اصل الحقيقه في شويه شباب واقفين على النص ده بيعكسون ده بس انزلي وانا يعني هبص لك من الشباك وايه ونكلموكي انا هنزل لهم يعني قالت له لا انا ما نزلتش يا بنتي طاعه ال- الوالدين سبحان الله قالت له انت تأمرني بمعصية فانت كافر وزنديق عيلة عندها 12 سنة تعرف الكفر والزندقة هي طبعا ما تعرفش معنى الكلمة ايه فانا عايز اقول خفوا عن الناس شوية يعني ايه يعني ما ت- ما تكلمش الناس فوق مستواهم اطلع على المنبر وراجل قاعد ما يعرفش يفك الخط اقعد اقول له بقى واجب الوجود وجائز الوجود وعالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعه ان الكرسي بالنسبه للعرش كلا- كحلقه ملقاه في فلاه والعرش بالنسبه لمكان الله مش على الارض هو ماله هو بالكلام ده ربنا قال في اول البقره الذين يؤمنون بالغيب الغيب ده شكله إيه؟ الملائكه شكلهم ايه؟ انت ليه بتسال على الملائكه؟ تمام الملائكه دول خلق من خلق الله انت ما تشغلش نفسك بيهم وبطريقه حياتهم وعايشين ازاي ما طب ما بيناموش لا ما بيناموش طب ما بياكلوا لا لا بياكلوا ولا بيشربوا طب ما بيتجوزوش لا ما بيتجوزوش طب الملائكه دول ذا ذكور والله اناث لا كده ولا كده يعني ايه؟ يعني يا ابني ما تشغلش الملائكه خلق الله منهم اللي بتوع الوحي منهم اللي بيحفظوك وانت نايم منهم اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات منهم اللي هيحاسبوك في القبر منهم اللي هيشهدوا معاك يوم القيامه منهم اللي هيختموك في الجنه آه ده خلاص ده كده شكلهم بقى منظرهم انت الصحابه لم يسالوا عن هذا والله يا شيخ جمع العلماء اسئله الصحابه كلها في 23 سنه ومعاهم مين؟ معاهم اشرف الخلق وامام الائمه عارف في 23 سنة سنة الصحابة كم ألف سألوا كم سؤال 13 سؤال وأنا بسأل في التليفون في المرة الواحدة 30 سؤال لما أحرج بال 30 اللي بيتحاوطوا عليه كل واحد سؤال بسرعة زي الفرقات سريعة في الليل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سؤال ما فيش غيره دور في القرآن كله تلقى 13 آية تبدأ ويسألونك عن كذا يسألونك عن الخمر والميت ويسألونك عن اليتامى يسألونك عن الأهلة ها؟ واخد بالك انت آه كل- واذا سالك عبادي عني كل- كلهم 13 سؤال ما فيش غيره ما عدا بعض الاسئله البسيطه اللي الرسول كان بيوضحها من غير ايه من غير سؤال ولا غير لكن لا كثره الاسئله توديك انت في حرج يفضل يلف لك ويدور وبتاع سبحان الله فاكر انت واحد مره قال لي احنا كنا مربيين عجله في البلد ربنا يبارك فيها دي وبعدين ولد ربنا اللي ادالك يخليه ها وبعدين وبعدين العجله الام ماتت البقال ده سبحانه وتعالى العجله الصغيره ما لقيناش نرضعها رضعناها من كلبه والده عندنا رغم التاليف ها جاي عصر وقتي وبيقلب وقال له انت ايه انت ما ما العالم دايما بياخد الناس على قد علاه لا بياخد السؤال- السؤال كفقه ان انت بتسال ما انت عايز تعرف مش دخلت في قلبك بقى وعرفت انك بتقى بس البتاع ايه باين كده ايه مؤلف فلما المؤلف مش مؤلف قلبه ده لا المؤلف السؤال ده يبقى دي اجابه خاصه المهم طيب وبعدين كان فين السؤال؟ قال ال- العجله الصغيره كنا بنربعها من لبن الكلبه اولا ده كلام مش علمي خالص يعني حتى بتوع الطب البيطري واخواننا وزمايلنا ما فيش الكلام لكن المهم انا معاها برضه لاخر الخط وبعدين آه وبعدين الحقيقه العجله كبرت طيب وبعدين قالوا بعدين احنا بقى عايزين نذبحها لحمها حلال ولا حرام خلي بالك قلت له حرام بصت لي قوي كده انت مش بتسال حلال ولا حرام بقول لك حرام هتقول لي ليه اقول لك لان ل- لحم العجله ها متولد من ايه من لبن الكلبه لبن الكلبه نجس ولا طاهر يعني انت لو جبت كده بقره يا جماعه اليابانيين خلي بالك وسقيتها بيره جماعه اليابانيين قبل ما يذبحوا البقره بثلاث شهور يسقوا البقره بيره تقول دي بقرة بقى يعني ما تقول سبحان الله وبعدين يضربوها على دماغها او يخنقوها بالغاز خلي بالك انت يعني هي شاربة خمر ها ومضروبة على دماغها موقوذة او متربية او نصيحة ها يعني مذبوحة حرام ها وشاربة حرام ها واكلها حرام وثمنها حرام فالعلة بتاعت اخينا بنت الكلبة دي سبحان الله لانه مع الرضاع ومع من الرضاع تولد لحمها من لبن النجس فصار لحمها نجسا القرية دي بدنا الشيخ بدل ما نتباعها ممكن نبيعها قلت له لا قال الله وانا جاي عشان تقفلها لي انت اللي بتسأل انت اللي بتسأل السؤال هنا لحم هذه ال- البقرة صار نجسا فتصير حكمها حكم اي حاجة كلب ولا خنزير لان ثمن الكلب حرام وثمن الخنزير حرام وثمن التمثال حرام الحاجات اللي ربنا حرمها حرم بيعها وشراءها وصنعها صح ولا لا؟ يعني الخمره ملعوب فيها كام؟ عشرة عاصره حتى اللي بيجمع العنب بنية الخمر اخواني اولادنا بيروحوا على فرنسا يجمعوا العنب يعني يجمعوا العنب هناك عشان آه، يغرزوا بيه الشباب الاسلام هو عارف ان رايح يعمل العنب ده عشان ايه؟ عشان يروح مصانع الخمور يتعمل خمر والذي يؤدي وما ادى الى الحرام فهو حرام دي قاعده في الاصول واخواننا الاصول عارفين كده ما ادى الى الحرام وعرف عاصره معتصرها حاملها محموله اليه اكل واخد ثمنها كاتب ثمنها اللي قاعد في خزينه الفندق يقول انا مالي انا بعيد يا عم عن الخمر انت بتاخد الايه الفاتوره يفطر عملية ايه البيع الحرام هكذا ايضا الكلب ثمنه حرام قال لك الله يقول لك ايه بقى امال المزاد اللي بيعملوه على الكلاب حرام الله كده يا استاذ طب والخنازير الخنازير حرام بيعه وشراؤه واستخدام اي شيء منه ولو ثبت ان اي نوع من المأكولات او من المشروبات في جزء من دهن الخنزير حتى لو تحول كيماويا الى شيء اخر ممكن اخواننا بتوع الكيمياء لو بقوا عارفين الكلام ده وانا بتوع البيو عارفين القضيه دي لو تخلقت انت من ماده عضويه ماده عضويه اخرى الاصل موجود عندك انت جبتها منين اصلا من ماده حرام فتصير حرام ها؟ يعني يا اخواننا اللي بيجيبوا ال- الحاجات ال- الشيبس بتاع بره والحاجات دي كلها متحمره في ايه ومش معموله في ايه ايدينا خنزير لانه ارخص الدخ- الدهون ها سبحان الله يبقى اريد ان اقول ان انت لا تشدده فيشدد الله عليك خليك انت في الامور بتاعتك ما تالفش اسئله لان في ناس تالف اسئله تعرف السؤال كده يقول لك ايه؟ قال له اقول لك بس كده ليه الاخ ما اتجوزش اخته؟ ده عارف تقول له ايه ده؟ طب رد انت يا ابني ال- بلاش من من غير عل- عله التحريم الغريزه ما تقبلش الفطره الانسانيه ما تقبلش ده ربنا حرم الاخ من الرضاعه والام من الرضاعه والخاله من الرضاعه سبحان الله كل دول محرمين لان سبحان الله مجرد اربع انا وواحده على ثدي واحد خمس رضعات مشجعات خلاص صار بيننا وبين بعض ايه يعني صار غذاؤنا وجسدنا ينبت من مكان واحد فخلاص يبقى ايه انا لا اتجوز لا اتجوزها ولا اتجوز اخواتها البنات لان انا اخوهم خلي بالك وابني يبقى ابن اخوهم لكن ما شاء الله آه بلاش الستات بعض من السيدات ها يلا عاملينها سبحان الله وذاك عاملين في اوروبا النهارده آه بنك لبن الامهات اللي عندها لبن فايض الطاس يجمعوه يعني نخلي الستات جاموس بقى آه، واخد بالك انت والولد اللي عايز يرضع يرضع ها وال وال- والايه والانساب تختلط الانساب تخش مع بعض ولا مش هتخش هو انا عارف ده لابن مين بقى ها وانا عارف ده انا اتجوز اختي اتجوز اختي ولا خالتي ولا عمتي ولا الحكايه كده سبحان الله يجي بقى في المؤتمرات يقول لك ما حكم الدين في بنك لبن يا ابني من دي مش- من الواجب ما نضيعش وقتنا فيها اركن دي بره المؤتمر خالص بلاش دي ما تدخل في في دائره البحث ان ايه لا بنك لبن حاجه ممنوعه مع- معروف هتعمل لبن امهات وتجمعها على بعض وتخلط الانساب على بعضها اذا من الواجب احنا المعلوم من الدين بالضروره يجب ان نتعلمه الحاجه اللي اللي تمشي حالي في الدين الحلال بين والحرام بين اسال عن الحلال والحرام عن الصلاه اركانها واحكامها مفصلاتها الزكاه نصابها امتى نخرجها نديها لمين واخد بالك الحج امتى ابقى قادر يعني ايه من استطاع اليه سبيلا وهكذا في الامور الاساسيه في الدين اما ما دخلت نفسك في فرعيات لا طائل تحتها وفقنا الله واياكم الى ما يحبه ويرضاه تعالى يا سيدي للحديث العاشر حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن مين؟ ابن العاص الله يفتح عليه عبد الله شوف بقى الإمام البخاري ناقص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو مين؟ وأبوها الله يفتح عليه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بسيط أوي كده لكن تنفيذه مش بسيط لأن البلاوي كلها جاية من عدم وجود الإسلام في قلب المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اشمعنى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ركز قوي على موضوع اللسان واليد ليه قال لك اللسان هو اول حاجه في الجسد فيه اربع انواع من الكبائر اللسان في كم نوع من الكبيره اربعه اول كبيره الغيبه والنميمه دي كبيره هي. ثاني كبيره الكذب ثالث كبيره شهاده الزور رابع كبيرة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ثاني الكبيرة الأولى في اللسان الغيبة والنميمة اربط لسانك منه ولذلك سئل الحسن البصري لم نرك تغتاب أحدا قط احنا عمرنا شفنا ما شفناك تجيب سيرة واحد واحد سيرة واحد يعني قال ألا, لا- ألا لست راضيا عن نفسي حتى أنقذ غيري رايح نفسه كده هو قاعد يدور على ايه على عيوب ثم قال لقد شغلت نفسي باصلاح عيوبها فشغلت عن عيوب الناس تعالى كده خلي كل واحد يشغل نفسه بعيوبه يا خبر والله يا شيخ عبار انك ت- ت- تعمر ربع عيوبك وتصلحها العمر ينتهي لكن الكارثه جايه من ايه قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا مين يا رب قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ها قال وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يوم عاشوراء استنى النبي صيامه صلى الله عليه وسلم بس قال للمسلمين اللي عايز يفطر والله اللي عايز يفطر ما يفطرش الا لما يستأذن في اتنين بنات اولاد عم راحوا بعتوا اخوهم قالوا له روح استأذن لنا من الرسول عشان نفطر ده المغرب جاهو فالنبي بعت عليه الصلاة والسلام مع ابن عمهم او اخوهم اناء وقال له خلوهم هما الاثنين يتقايا في الاناء ده كل واحد حط صباعه في بقها وايه ورجعه فسبحان الله تقايا صديدا ودما وقيحا فسبحان الله قال عليه الصلاة والسلام هذا ما أكلا من أعراض المسلمين طوال يوم صيامهما لا حاجة لله بأن يدع المؤمن وإيه طعامه وشرابه ده هي تعب نفسها في إيه في الصيام طول اليوم ومعزلة روحها من قلة الأكل وقلة الشرب وهي قاعدة إيه لسانها والعياذ بالله لا إله إلا الله كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه الا التعب والنطب سبحان الله قاعد قايم قاعد قايم قاعد سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ولا تحب. ودماغه مش هنا خالص هكذا الصائم ما كانش يفتقر الله في الجوارح سبحان الله الغيبة والنميمة وانا قلت لك قبل كده مصيبة النميمة جنال الكلام يعني واحد راح يبيع عبد في السوق سوق النخاسين بعد الشراء بكام بكذا انا بس فيه عيب ده اللي بيبيع عشان يبيع بالايه بالاسلام مين فينا بيبيع بيعه ويوري العيب فيها ده ما فيش بقى بصراحه ما فيش اسال امتحن نفسك لما يكون في جيبك 5 جنيه فكه وهتطلع للبقال جنيه تطلع له انا جنيه فيهم حاجه ابقى أبقى مثال بسيط اهو ها، مثال بسيط عايز تطلع لله ربع جنيه طلع عنها هو اللي ما ينفعش يصرف وانا انت لما تمتحن نفسك سبحان الله الامام آه، رضوان الله عليه الغزالي قال ايه؟ قال اذا تقاتلت جيوش الحق وجيوش الباطل بقلبك يعني يعني الاخره مع الدنيا او جيوش الحق مع جيوش الباطل فامتحن نفسك مع ايهما تميل مع مين انت مايل؟ ها، اللي انت مايل ها، مع مين؟ غالبا يعني المهم انت فاهم المهم انت تمتحن نفسك وكل واحد اعرف علته كل واحد عارف علته كويس او مفيش حد مش عارف علته قول لي يا سيدي الشيخ اعمل ايه أم انت عارف روحك كويس أوي، وانت ت- ده انت تهدي 70 بلد أه، انت مش ده اللي انا اللي اقول لك ده انت عارف علتك فين وثغرتك فين وضعفك فين والشيطان عارف لذلك ده خلك من الثغره الضعيفه لا اله الا الله فانت سبحان الله لازم الواحد لما يبيع ي- يري المشتري عله الايه عله الشيء عله الحاجه اللي سبحان الله فسبحان الله العظيم قال له خلي بالك الولد ده فيه عيب قال له ايه قال له ده نمام قال له هو ده عيب ده بسيطه قوي دي ده مش عيب ده حر خلى فينا وايه وسحب على البيت ثلاث اربع ايام ما فيش غيرهم والواد بدا يمارس ايه هوايته والله يفتح عليك محترف او هاوي احت- اعتبره اي اعتبار نمام بقى فراح قال للست ايه ده سيدي هيتجوز عليك ودي بالنسبه للستات ايه فظيعه الدنيا انطبقت على الارض السماء جت على الارض وقفلتها وقفت الحياه المهم احنا بنحرر يعني لا نحرض احد على زواج الثانيه برضه احسن ايه هتجيني جوابات برضه بهذا الصدد لا نحرض احدا لكن كل واحد ينام على جنب ده يريح والمهم خلينا هنا فالمهم الولاد ده قال بقى سيدي هيتجوز عليك يا ولا تفكر الكلام قال لا ما عيب ده انا متاكد خبر ابيض طب والحل قال لها بس انت هتيري شعرتين من راسي وانا هعمل لك عمل حجاب يخليه يصرف نظر سهله قوي شعرتين من راسي سهله يا عم وراح للراجل ده اللي عارف مراتك دي تعرف واحد غيرك يا ولد قال له ولد ايه طب آه، ده ناويه تقتلك كمان ده انت هرب قال له ده انا خادمك الامين عيب قال والله ما يتكتب الغفار الراجل نام بالليل يا عيني عامل زي الثعلب مغمض عين فتح عين لاقي مراته جايه عليه بالمقط هي جايه ليه يا عيني؟ يا اما في الحبس مضى لكنه من فتش عن قلوب الناس بقى هي جايه تعمل ايه؟ الشعرتين ايه؟ هو شعر انها جايه عليه ايه؟ ده خلاص ما ناوت بقى والراجل الواد ايه وهو عنده حرق استعداد نفسي لايه؟ لتلقي الخبر فراح قام هاجم على الست واخد المقص وراح ضربها ضربه كان فيها الاجل جم اهلها راحوا قاتلينه قامت الحرب بين العيلتين ثماني سنوات عشان ايه النميمة الله يفتح عليك واخد بالك انت والنمام مسألته خطيرة قوي النمام دايما ينم ويحسد لان من ثمرة النم ايه يفضل يغتاب يغتاب لغاية ما يبقى ايه يبقى حقود وهو مش واخد باله احد ال- الناس الصالحين كان يمشي في موكب الملك كل صباح انت عارف القصة لكن يعني كده ملخص يمشي جنب الملك ويقول له ايه لاتق الله في عباد الله هما الكلمتين دول واحد من النمامين دول اللي غضغض من الاول اشمعنى تمشي جنب الملك انا اعمل ايه اديله ها آه، زومب عند الملك والله السين زي ما بيقولوا المصريين ها، السين ها اخلي ايه الملك يكرهه راح قال له ايها الملك قال له الراجل ده بيقول عليك كلام وحش يقول ايه قال له قال له يعني ايه مش عايز اقول له قال له بس قول قال له يقول انك ابخر يعني ريحه بقك وحشه ودي عند الناس الهايفه كبيره قوي ها بص يا الناس اللي جدوا بيجي لهم الذبحه والبتاع والطحال والكلام اللي عارف منين طول اليوم يا عيني رابط رقبته بالحبل سبحان الله لغايه ما ايه خلاص يعني محمر لان ده سبحان الله بخلص النكهه بتاع البلد عشان ياتي الامر المهم فتعبان يا عيني فيلموا قوي ان حد يقول عليه ده ريحه بق وحش طب واحد كده يقول ريحه بق وحش، يا سيدي يا اصحاب عندك حاجه تحوش بيها بسهوله كده المسلم البسيط طب عندك حاجه تحوش بيها ياخدها بايه بمنطق العلاج اقرا انا ريحه ده انا ريحه بق ده اقرا المهم فقال له طب استنى جه تاني يوم الراجل الصالح ده رايح يمشي في موكب الملك فاخينا ده مستني قال له خد تعالى لازم تاكل عني يا عم ده انا اتاخرت عن موكب الملك قال له اه بس تعالى بس تعالى اقعد شويه بس لقمه سريعه كده وراح حاطط من ضمن السندوتش اللي حطوا له ولا الاكل حطوا له ايه بصل دي ريحه بق اخينا ايه فمن ادبه ورحمه في موكب الملك فخاف يكلم الملك ايه وجها لوجه وريحه البصل ايه تؤذي الملك فعامل ايه عامل كده الملك قال ايه؟ قال اه صحيح ده بيتحاشى ريحه بق ابن الذين ده فهم خد واخد بالك انت خد الجواب ده لخازن بيت المال قال ده فيها ايه؟ فيها هبه بقى ولا م- مقفول مكتوب فيها ايه بقى؟ مكتوب فيها رساله كمان راح واخدها وخارج التاني النمام قاعد على ايه؟ الحقود ده قاعد على الباب قال له ماذا اعطاك؟ قال له اسكت اعطاني عطيه راح اصرفها من بيت المال قال له انا فقير ومحتاج وغلبان تدهريش التاني نيته صافيه قال له خد يا اخي انا انا مش اشكال زي ما تيجي خدها خدها وراح ايه لخازن بيت المال خازن بيت المال يا حراس اغلقوا الابواب ايه قال اذا وصلك حامل رسالتي هذه فافصل عنقه عن جسده لا من حفر لاخيه حفره وانت مفكر يعني لما تقدم شرط هتبني خير هتزرع شوك تجني عنب ها، لن تجني من الشوك العنب الا تزرعه تحصده هكذا الدنيا مزرعه للمؤمن ان زرعت فيها خيرا حصدت بفضل الله خيرا ان حص- ان زرعت شر لازم تح- تحصل نفس عنه فلسانك اول كبيره فيه الغيبه والنميمه وبعدين الكذب خلي بالك من فضل الله ان جميع الذنوب ملهاش رائحه وبالذات الكذب تشم الملائكه رائحه الكذب عارف ايه لما تكذب كذبه قال سبحان الله العظيم يبتعد الملك عنك بعد ميلين ويقولون الملائكه يعني يا مثل الرائحه التي خرجت من فمك خبر الريحه بقك وحش تطلع كلام وحش ومن فضل الله ان الذنوب ملهاش ريحه فعلا والا ما كانش ايه ما كناش اتحملنا بعض بقى حقيقي بحاجه حقيقي ما كناش اتحملنا ساعتها بقى لكن من فضل الله ان كل واحد مننا عامل بلاوي وقدام بعض ايه ما شاء الله تبص على عمر كده تقول يا سلام شوف الصلاح ولا والله اعلم يعني ب- ب- ربنا يغفر لنا ولكم وكان سيدنا ابو بكر اذا مدحه احد كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا الحاجه اللي ما يعرفهاش يا ربي بيني وبينك ايه سبحان الله يبقى اذا الكذب واريد ان اقول ان احنا كذابين في الاقوال وكاذبين في الافعال كذاب كاذب في القول وكاذب في الفعل ازاي انا اكذب بالقول وراى النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج او في احدى الرؤى بعض من الناس الملائكه سبحان الله يوم القيامه يشرشر شدقيه بقه يعني بكلاليب من نار حتى يصل فمه الى اذنيه فلما توصل فتحه الفم الى الاذن تعاد مره ثانيه يبتدي يشرشرها مره ثانيه ترجع ثاني وهكذا قال مين دول يا جبريل قال هذا هو الرجل من امتك او المرأة يعني يكذب الكذبة فتبلغ الافاق في ناس يحبوا يحطوا دايما إن الحكاية ايه تحابيب يوسعوها يبقى الحكاية قد كده تبص ده وصلت البابة بقت قد كده توصل عقبال ما توصل اسيوط تبقى ما شاء الله يبقى انقلاب في البلد سبحان الله ليه؟ تنقل الكلام ولا تقل كل ما تسمعه ما تقولش كل ما تسمعه ليه يعني انت عبارة عن رشدة إيه احفظ نفسك شيء كل حاجة تنقل كل حاجة تقولها كل شيء يقال اربط لسانك شوية يا اخي ها، الكذب الكبيرة الثانية في اللسان أن سلم المسلمون من لسان وادي وبعدين الشهادة الزور إيه شهادة الزور؟ الشهادة الزور الشهادة اللي تشهد بيها لتقتطع حقا من فلان ليأخذه فلان دي بقى سبحان الله دي كبيرة الكبائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل دليل على ان اللي جاي ايه مهم جدا ثم قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت طب واحد فيه الشهادة الزور خد فيها حق ليس من حقه يعمل ايه ما تصلوا عليه طب واحد فيه الشهادة الزور بناء على هذه الشهادة اخذ انسان ما لا يحق له اعمل ايه انا ان كنت والعياذ بالله انا اللي عملت كده وانا اللي اخذت الحق بتلك الشهاده او واحد شهدني ابني او قريب او واحد محامي شاطر او او او الى اخره ده دي شهاده اخذت حقا ليس من حقي ويا ربنا هداني وعرفت طريق الصح اعمل ايه علشان ربنا يتوب عليا لازم ارجع الحقوق لاهلها والا ما تنفعش التوبه لازم اعاده الحقوق الى اهلها لازم والا لا تصح التوبه ابدا ولذلك السادة العلماء الله يرضى عليهم كلنا يا اخواننا عيوب من ضمنها الكذب وشهادة الزور وهو الى اخره سبحان الله سبحان الله العظيم قالوا هم خبراء ب- ب- بعلم النفس قالوا ازاي الواحد مننا يعرف عيوبه فدي مهمة أوي سؤال مهم اخ النهارده بيسألني الحقيقة بعد ال- صلاة الفجر بيسألني سؤال مهم يقول ازاي اعرف عيوبي عيوبي اعرفها ازاي قال الساده العلماء علمونا الله يعني يرحم من مات منهم ويغفر لمن كان حيا ويبارك فيهم سبحان الله أربعة أمور تستطيع بها أن تعرف عيوب نفسك فتح مخك معايا أوي أن تتعلم على يد أستاذ خبير بالنفس الإنسانية مهمة جدا لأن أول ما يشوف عندك غلط يقول لك يا فلان أنت غلطان في كذا أنت مش كويس في كذا أنت ما بتحضرش في الدرس أنت ما بتعملش كذا سبحان الله دايما إيه ي- ي- ي- يعني إيه يلسعك في الكلام ينبهك ان الواحد يزعل من الموعظة يزعل من النصيحة كفى بالمرء اثما ان اذا قلت له اتق الله غضب اول ما تقول له اتق الله يزعل بس ده اخذته العزة بالاثم سيبه ده سبحان الله يبقى ان تتعلم على يد خبير في علم النفس وعلم النفس دايما ايه الدارس في كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم تاني حاجة يكون لك صديق مسلم تقي يكون مرآة لك الشرط او المعرفة الاولى لعيوب النفس استاذ عارف صديق صادق وبعدين قال ايه قال تعرف عيوبك من اعدائك دايما الاعداء صحيح بيقولوا حاجات فيك وحاجات مش فيك لكن اكيد الاعداء بيقولوا حاجات فيك صح ولا لا مهما كان العدو هيقول حاجة صادقة يعني افرض ان قال 90% غلط و10% صح اتعلم من العدو العشرة الصح يعني تتعلم عيوبك من اعدائك وكان سيدنا الشافعي يقول ايه رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا والله ما حاججت احدا يعني ما قدرت حد في العلم الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه لا على لساني يعني انت لو قدرت حد تحب الحق يكون على لسان مين يا اخي ده احنا ده احنا واقعين قوي كان كان المقاييس دي صح ها لو الشافعي بيقول انا لما اقابل واحد اقول يا ريت الحق يظهر على لسانه هو مش على لساني انا سبحان الله ولذلك ربنا حرم الجدال ليه؟ لان انا وانت لما نتجادل قالوا ممكن العلماء يجادلوا مع بعض في ايه في قضيه فقهيه وهم عارفين اصولها لكن العامه اللي زي حالاتنا ها، ما نتجادلش ليه؟ قال لان الجدل هيورث بيننا الحقد لا انا صح يقول له لا انت صح لا انا غلط لا يقول له انت اللي انت اللي غلط انا مش غلط سبحان الله وبعدين يرجع يقول له طب استنى بقى انا هرجع البيت بقى واقرا تمام واجي لك يرجع بقى ايه يسال الشيخ ويجمع شويه معلومات يقول هي تعالى بقى ها، ويبتدي في ايه الحقد يظهر بقى ويبتدي ايه يتع- و- ويثبت رايه ولو بالدليل الخطا خلي بالك في احد المحاضرات رحنا كده في احد البلاد قربنا على اسوان واذا بالاتي سامعين واحد شيخ قال يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انا اضرب لكم مثلا ده مين اللي بيقول شيخ المتمشي ده يعني المكرونه لم ياكلها رسول الله وبالتالي تصير بدعه فيجب ان لا ناكل المكرونه المهم انتهت المحاضره رحنا اتكلمنا كلام يعني وخلصنا المحاضره وطبعا النصيحه على الملأ يعني يا سيدنا الشيخ ايه الكلام اللي قلته ده؟ ده جديد قوي البدعه يا شيخ ما انت فاهم ان البدعه تكون في العبادات وليست في الايه؟ في العادات، البدعه في العباده وليست في ايه؟ في العاده يعني تلبس بنطلون، تلبس قميص، تلبس سروال، تلبس كبه، تلبس عبايه، آه، تلبس برنيطه، دي- دي مش بدعه، انما البدعه في ايه؟ انت تحط حاجه في الدين، ليست منه هذه هي البدعة البدعة في المعاملات العادية بتاع- لا البدعة في العبادة نفسها هذه اسمها البدعة ألا شوف يا سيدنا الشيخ في راجل بتاع تموين هنا في البلد جايب 3 كيلو مكرونه وهريها اللي ياخد عنده حاجه لازم يعشمه في 2 كيلو مكرونه فانا بحرم المكرونه عشان ايه؟ هل يدخل الدين بهذا المدخل؟ هل الدين بهذا المنطق؟ فالانسان مننا بالواجب لا اله الا الله يعرف عيوبه ها، من اعدائه العدو هيقول حاجه العدو هيقول حاجه صح طب الحالة الرابعة قال اعرف عيوبي ايه في المعاملة مع الناس المصيبة اللي بتحصل لشبابنا ايه الولد بيتعلم في المدرسة ويدخل الجامعة مجتمع الجامعة الى حد ما مجتمع مثالي شمالة وبراءة يعني اكاد اشك كمان في موضوع البراءة ده لان العيل الصغير ما عندوش براءة يعني في بتبقى شيء من المثالية شوية والاخلاقيات شوية نوعا يعني الولد يطلع بقى ايه الاستاذ يقعد يقول له ايه انت بقى بتوع الهندسه دول بقى هم اللي هيبنوا البلد دول احسن صنف في الدوله سيبك انت بلا محاماه بلا طب بلا ك- الهندسه دي هي وبتاع الطب ايه يقول إيه؟ الله هو اللي بيعالج الناس مين؟ ده الطبيب هو الطبيب دي منه يجي بتاع العلوم لا لا لا كل الناس اي كلام انتوا بقى بتوع الكيمياء بقى انتوا اللي فاهمين المعادلات وانتوا اللي يطلع الواد منفوخ قوي يفضل يتلفع يا عيني بقى يتلفع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ياك حد يقبله مفيش هوب يجي له نكر من جي- الجيش داخل الجيش يلاقي حته واد عسكري ها مش بيصين يطلع عينيه خلي بالك تبتدي تتبخر الموت اللي عنده شويه تبتدي يصطدم بالواقع الاصطدام بالواقع صعب إن لم يكن واقف على ارض صلبه فلذلك احنا بنراجع ما نحجزش اولادنا عن المجتمع لان الكارثه اللي بتحصل الولد النهارده اضرب لك مثال بسيط قوي ايه اللي بيحصل في المسجد ال- المشكله بتحصل فين في البيت دلوقتي انت امتحنت شحنه يرجع الشاب بقى ايه مسجون شحنه تمام ابوه جاي من الشغل ايه هلكان فجه الراجل راح فاتح التلفزيون قاعد يتفرج على مسلسل ال- يعني الراجل خارج ذهن من ده وخارج ذهن من الدنيا وعيوب الدنيا ومشاكل ده والاخره ومش الاخره الكلام ده هو ما ده ده في الشغل وشاف المرتشي وشاف الحرام وشاف النصاب وشاف رئيس القلم والمدير اللي ظلمه واليومين الخطف والعلاوه والب... يعني هي صفحه سوداء قدامه فجاء يعني بيرفع عن نفسه فتحه داخل الواد مشروع شحنه اخرى ده سالب وده موجب يروح داخل الواد ايه الكلام الفاضي اللي انتوا عاملينه ده؟ يا ابني عيب الكلام ده اتكلم بادب هو يعلموك في الجامعه كده لا لا لا لا دول بعضكم كده على النار وبنت الكرامه ايه اللي بتعملوه ده؟ يبتدي الولد يتصرف تصرف ايه؟ مش هو عامل زي بالظبط الولد الراجل اللي يطلع في الاتوبيس وناس يا عيني مش لاقي حته يحط بقى رجله ولا يمسك على ال- في العمود ولا يمسك. الصبر وحدثكم عن الصبر يا ابني الصبر ايه دلوقتي؟ صبر ايه؟ ده الراجل يا عيني ما يصدق حط رجله وعايز يروح وعايز يروح شغله مش ده مكان الموعظه فيفضل انا كان كده يقعد في الجامع ويستعد نفسيا لتلقي العلم ويقعد زي يعني مستعد لهذا مش قاعد يعني طب بس اقعد استفسر ايوه الله يفتح عليك اقعد بس اقعد خلاص، اقعد خلاص فهمنا فهمنا اسمع ما انت بتخلي دين الله يستهزئ بيه كده يبقى الموعظه لها مكان ولها زمان مش في كل مكان سبحان الله لكل مقام مقال ولكل ازماء زمن رجال يبقى لكل مقام مقال ما فيش انا في- في الفرح بصوت ها وما جيش في الح- في المأتم وزخرف في في كل حالة لها حالة سبحان الله فعيوبك تستطيع أن تعرفها من عدوك تستطيع أن تعرفها من أستاذك سبحان الله فوالله كان لنا أسد- أساتذة سبحان الله رأيناهم وهم يحدثون أساتذتهم يقول له يا سيدنا الشيخ إيه العيوب اللي أنت شايفها فيها النهاردة؟ شايف إيه كده؟ يقول له شايفك كده يعني معجب بنفسك شوية أنت مفكر نفسك إيه يعني يعني العبادة وصلت فيها يعني لدرجة أبي بكر الصديق ده يعني إحنا كلنا على خطر كلام ينزل عليه برد وسلام تعالوا الواحد كده انا مالك معجب بقول لك ايه بقى تبقى انت وز... يعني حتى نفس الرد الرد انت لو عضت ابنك ابنك الصغير سبحان الله نسال الله السلامه نسال الله السلامه سبحان الله عيوبك تستطيع ان تعرفها من اعدائك ومن استاذك ومن صديقك ومن معاشره الناس لان سيدنا عمر قال قالوا يا امير المؤمنين ابعد عن الناس وبدل البلاوي بتاعتهم والله نعاشرهم ونتحمل بلا- بلا- بلاياهم العاشروهم وتحملوا تؤجروا على الصبر يوم القيامة آه، اما اللي قاعد منعزل ده طب فين ال- فين الامتحان فين الاختبار اما واحد قاعد منعزل لا الاسلام لا يبيح العزلة لا يبيح الهجرة الى الى الجبال والى ال- الصحاري لا لا لا الاسلام دايما اسرة جماعة جماعة المسلمين دي الجماعة الكبيرة من شرق الصين إلى الأندلس إلى مجتمعات القلب إلى جنوب أفريقيا ده المجتمع الإسلامي كله الرقعة الإسلامية دي كلها يجب أن تتفاعل وأن تتعامل حد يعتزل المجتمع حاجة اسمها سيب المجتمع وأنت لا عاشر المجتمع وتعامل بله وحاول توصل حاول تكون قدوة عندئذ سوف تأتي الثمرة بإذن الله الكبيرة الأولى في ال- في اللسان كما قلنا آه، الغيبة والنميمة آه، شهادة الزور الكبيرة الثال- الثالثة الكذب الكبيرة الرابعة قذف المحصنات ودي للأسف بيستلوا بيها الصنايعية وهم بيشتغلوا ولو في اسلام كان يسجل 80 جلسه يهزر مع صاحبه يا ابن كذا ها والعياذ بالله يا رب العالمين اسمع قذف المحصنات لا اله الا الله فالانسان مننا لا اله الا الله الراجل ايه انا يمسك لسانه لسانه ده لا يضيعه المسلمون من سلم المسلمون من لس... المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تعال اليد اليد ايضا فيها كبائر الايد فيها كبائر البطش سواء بطش مادي او معنوي يعني يمد ايده ويضرب واحد المن رفع على اخيه حديده رفع بس كده البرئت منه ذمه الله وذمه رسوله امال اللي علق المسلم برجليه ده رفع بس كده سبحان الله والبر... ال... الانسان اي انسان بريء الى ان تثبت ايه اذا نفسه لكن في الدول الناميه كلها كل الناس في الدول الناميه متهمه الى ان تصل براءتها بص لك كلمه سبحان الشباب عندنا قسمين شباب بعيد قوي ما بيمكنناش من نفسه ونصحه والشباب اللي جاي على الطريق الكل بيحارب حتى ابوه في البيت ابوه يقول لك ايه فدي يقول لابوه ما تيجي معانا الدرس يا ابني انا فاضي انت لسه شباب وبتاع يا بابا ما فيش حاجه بدل ما انت قاعد في البيت تعالى اقعد معانا في الكامب يا ابني يعني انت اللي اللي اللي عايز من هتنصحني يا هو انا ما بنصحكش بقول لك بشجعك يعني ان احنا نروح نقعد في جنب يعني انا عندي شغل العمل عباده قال لك اشتغل كده يبقى غلطان ده الواد بيتحارب في البيت وفي الشغل وفي المجتمع والبنت المحجبه او الست المحجبه تحارب من الجميع سبحان الله واذا اتكلم حد يقول لك اه انتوا بقى عايزين تغسلوا مخ نغسل مخ ايه؟ ما احنا عايزين نغسل فعلا لان الامر عايز غسيل الامر عايز غسيل ده عايز تركيب تركيبه جديده عايز سبحان الله لا اله الا الله نسال الله ان يوفق شبابنا وان يحمي شبابنا من شياطين الانس والجن وعايز اقول يا اخوانا ان طريق الاسلام مش مفروش بالورود الطريق مليء بالاشواك صعب لان احنا سبحان الله سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه قال لقد جئنا في زمن ابن مسعود لسه كان لسه عهد النبوه لسه جديد قال جئنا في زمن انتشرت فيه البدع حتى صارت سننا فإن جئت لتغير في البدعة قيل إنك تغير في السنة كلام ده ابن مسعود اللي بيقول تعال أقول لواحد كده بلاش نعمل فرح في الناس بلاش نعمل قران للميت بلاش نعمل خميس بلاش نعمل أربعين بلاش نعمل عيد ميلاد بلاش نعمل سرطة أمر غريب إيه علاقة السرطة بالميلاد بعيد الميلاد إيه يعني عيد ميلاد زي ما الأوروبيين بيعملوا يجيب الواد بص إيه لابس زبلة ده هتفيده اليمين لا ده خاطب يا عم خلي بالك انت جبتها منين دي يا ابني؟ يلا كل الناس بتعمل كده مفيش حاجه في الاسلام كده لا لا هو الناس تعرف منين ان انا خاطب تعرف تقول له ايه ده هو المجتمع كله كده متخلف كله يعني انت لو خلعت الدبله دي ها تيجي تعالى بلاش الولد الصغير ابو 20 سنه تعالى الراجل ابو 60 سنه تقول له يا حاج ما بلاش الدبله الذهب دي ده حرام الذهب يبص لك كده نعم حرام تعرف الحرام حرام الرسول قال حرام طب اسكت يا ابني انا هو مش عايز ده سبحان الله وبعدين نفرض ان اقتنع نفرض جدلا يعني روح الست ايه عايز يقنعها بقول يا حاج الشيخ يا اختي في الجامع قال بيقول آه، بس مش هو بقول ده بس قول يقول قال الذهب حرام ايه الذهب حرام ثابت عليه على الرجاله لا معلش خلي بالك هو ايه بدا يفرض معلش دي ايه اديته ايه جرين لايت يعني اديته حته سنه كده يخش شويه ها آه يعني بقول ان آه، ويبص كده يهرش في صباعه كده بقول يعني هو خايف يقوم ها لعيب الشوم يا حاج بعد 40 سنه يا راجل تدعى تبلة ده حتى نذير شوم ايه علاقه نذير الشوم ها انت تقتل الدبله ما تتقلعش الا لما يعني بعد الشر بعد الشر ت- تكل على الله هل هذا ك- منطق هذا منطق طبعا فاذا قضيه البدع انتشرت لدرجه انها صارت حقائق وبعدين تسأل الواحد طب ايه الفرق بين الخاطب والكاتب كتابه واللي متجوز يقول لك لا ده لابس في اليمين وده الثاني لابس حاجات اوروبيه ما دام جت يا سبحان الله دول في الستينات بقى ووصل التمثيل والتقليد ذروته فقالوا كريستيان ديور قال لهم ايه في اوروبا قالوا لا البسوا حاجه اسمها ميني وميكرو بين جيب وميكرو جيب وزفت جيب سبحان الله فايه فضلوا يكشفوا يكشفوا يكشفوا لغايه اللي شاف منكم في ال- في الستينات بقى ايام الفرن كان الواحد بيطلع على الاتوبيس تفضل تشد مش هتشد في ايه؟ طب انت بدل ما تقعدي وتشدي ما تعمليه مجهود اصلا أه، واخد بالك وهو سبحان الله في السله لغايه ما ي- ما ي- يعني ما سبحان الله كانت الواحده منهم تجيب يعني نص متر وساعه سبحان الله وهي غنيه لا اله الا الله وبعدين تيجي تقول يا ست عيش يا ست غصب جدا بقول لك ايه دي ست عصريه بتعيش عصرها فلما ظهر سبحان الله فضل فضل الله وانتشر الحجاب والنقاب والحمار بين المسلمات الكل واقف ضده كل يقول لك اه ردة في عالم المرأة رجوع العصر الحريم آه ارتداد مرة ثانية تخلف آه بقى سبحان الله العظيم لا اله الا الله فشوف ابن مسعود بيقول ايه حتى ان جئت لتغير في البدعة الى انك تغير سنة صارت سنن صارت سنن والله سبحان الله امر طبيعي فرح ده في النادي يبقى فرقه يبقى رقاص امر طبيعي خلاص من- مش عايز تفكير واحد ماشي في اسوان وكراسي ومقرف خلاص دي القوانين لما تيجي تقيسها بالكتاب والسنه ولا تجدها ذره اليس منا رجل رشيد بلاش الدين يا اخي تعالى نتكلم بالمنطق يفتحوا لنا المجال الناس تسمعنا لكن لا راضيين يفتحوا المجال الناس تسمع ولا الناس عندها استعداد تسمع فصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام اليد فيها كبيره البسط بسط مادي وبسط معنوي البسط المعنوي بقى ايه آه، سبحان الله العظيم آه، تكتب شكوى في واحد فدي في داهيه ها بص بعدها آه، تعمل آه، في واحد مؤامره كده عن طريق ايه سهله والعياذ بالله ايه كمان في الايد السرقه ايه السرقه؟ بس لا الحمد لله احنا السرقه كل 90% من موظفين الحكومه ولا القطاع الخاص الورق بتاع الشغل ليه في البيت الله ده ورق الشركه لك جبت رزمتين كده العيال يحلوا فيهم رياضه طب انت مش عارف ان ده حرام حرام يا استاذ ده انا قلت الدرويش يا فندم بتاع الارض يديني شويه ورقه ده حرام ايه ده انت حرام كل حاجه عندكم حرام خلاص ده مش بالغ انت موظف من ضمن شروط الوظيفه ان يديك ورقه لابنك يحل في رياضه لا يبقى حرام خلي بالك المدير وهو رايح الصبح الشغل العربيه هي عشان توديه هو بس شغلته ايه بس في شركات بتعمل له الاسره لا دي بقى ايه تودي الموظف بس لو هو موظف هو العربيه تخدم ها حماده وكوكو وتوتو ونونو كل يركب العربيه بتاع الشغل خلي بالك حرام تتكلم ايه ازاي يا استاذ؟ دي العربيه فاضيه اصلا هي ورق طب يعني ايه؟ يعني انت في عقد بينك وبين الشركه ان الشركه دي عم تديك عربيه ليك ولولادك تقول لا ده حرام اصواق الامور مش عايز انا انا الف عليك وتلف عليا نلف على ربنا ازاي؟ ها كيف يا أستاذ؟ واحد ثاني الحكومه تديله ايه والمصلحه تديله بدل سفر روح مصر الجديده خلص الموضوع الفلاني تديله 10 جنيه يروح نافط في الاتوبيس ابو باريزه باريزه رايح وباريزه جاي ادي ريال يروح ايه ال- الصالح حاضر فاحنا متعودين ان احنا نتاخر فسبحان الله العظيم ويروح ايه بقيه ال 10 جنيه ايه اصرف جيبه واحد يقول لك حقه ما ممكن يركب حرام اركب بيها اركب بيها والباقي رجعه لخزانه الله اذا كنت بتدور على الحلال والحرام بقى ما احنا اذا كنا هنسال بعض بقى ثقه ان الموضوع آه، هنروح في داهيه يعني لو لو حبيتها عليك انا ما بحبش حب يعني بيقولوا متشدد انا مش عايز اتشدد انا بكلمك عن حاجات بسيطه ملموسه في حياتنا وبنعملها واحنا مش واخدين بالنا طب نعمل ايه بقى عشان نتوب عن اللي فات كله قال اتصدق من المال لغايه ما اشعر ان انا الحقوق ارجعتها لاهلها طب واحد كان بيشتغل في مصلحه حكوميه يرجعها لاهلها ازاي يعني ها اخوانك سمعوا عندي قالوا طب نعمل ايه دي احنا اتحل على المعاش اهو ها ثلاثه من الم- وكلاء الوزاره قالوا خدنا حاجات زي اللي بتقول عليها دي كتير قوي نعمل ايه يعني اضربوها كده بالتقريب المشوار يساوي كذا رزبة الورق ساعتها كانت تساوي كذا ايه بدل الصفحة 100 1000 اقل اكثر تصدق بها على فقراء ولا ثواب لك فيها بعض العلماء السنين بيقولوا هات تشتري بيها ورقه دمغه واصبح لانك دخلتها خزنه الدوله انت حر تشتري دمغه تتفرج انا ماليش ايه ايه انا بقول لك على حلول يسيره ميسره وانت ايه اعمل اللي ايه اللي يخلص ذمتك من الله عشان تعود الى رب العباد وليس ها وليس عندك عقول لان سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقسموا عنده عقور بيت المال فوضع يده على انفه بالك؟ اطيله هاخد ايه يا امير المؤمنين قالوا هل يستفاد منه الا برائحته الريحه يا ابو ريحه ها؟ تلمها منين انت بقى ان شاء الله فين الحلال والحرام دلوقتي اختلف ولا ما اختلف اصبح الامر بتاع العالم صعب جدا عشان يميز كمان للناس الحلال من الحرام الامور متشابكه سبحان الله يبقى يقول لك لا لا لا هو متعود المقاول بيرش على الشركه كلها فعلا انا يعني لحته اجنده بلاش لو انت ما اشتغلتش في الشركه دي الاجنده هتجي لك ها الهديه بتاع عيد الام بتاع المدرسه لو هي مش مدرسه هتجي لها الهديه وهكذا كل هذه الامور تجد ان احنا بنعمل حاجات حرام واحنا مش واخدين بالنا نسال الله ان يرزقنا واياكم من الحلال ان ربنا على ما يشاء قدير طب يا سيدي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الهجره ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم هجره من مكه للمدينه خلاص طب بعد كده في هجره لا بعد كده مفيش هجره لا هجره بعد الفتح امال ايه انما جهاد ونيه خلاص طب انا اهاجر ايه بقى قال انا اهجر جميع الحاجات اللي ربنا نهى عنها ابقى اسمي ايه اسمي مهاجر اللي يهجر المعاصي ويهجر ما نهى الله عنه يلحق بمهاجرين بالمهاجرين الذين هاجروا من من مكه للمدينه يعني خلي بالك انت يعني انت لما تهجر المعاصي تاخد درجه في درجه الهجره مش الهجره اللي هي تسيب المجتمع وتروح في الجبل لا دي مش هجرة. الهجره ان تهجر ان تعيش مع الناس وتهجر ايه وتهجر المعاصي سبحان الله رجل يا امير المؤمنين لم تعرض له المعاصي ورجل عرضت له المعاصي ولكنه صبر ولم يعص ايهما افضل قال الثاني افضل اولئك من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني قال واحد ما عرضتلوش مشاكل واحد ثاني عرضت له المشاكل فصبر وتحمل ايهما افضل قال الثاني اللي ابتلي كان اللي ايه اللي ابتلي فصبر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ولذلك سبحان الله العظيم لا اله الا الله ال- الائمه رضوان الله عليهم سال واحد اعرابي قالوا له انت بتحب الرسول ليه؟ عليه الصلاه والسلام شوف الاجابه على الاعرابي قالت ايه؟ قال ما امرنا بشيء وعقلي وقلبي يقول لا قلب المؤمن وما نهاني عن شيء وقال لي عقلي او قلبي لما نهى ده, ده واحد فاصل بيقول عمر الرسول ما قال حاجه اعمل كذا وقلبي قال لا قلبه المستنير لكن نفسه بتقول ايه؟ بتقول لا اهو ليه؟ لأن زي ما بقول لإخواننا واحنا جايين قبل المغرب سبحان الله، يقول دايما النفس تحب الإنسان ها على كل شر. أه ليه؟ تقول لك بالليل إيه؟ نام يا عم صحتك في الدنيا، كل كتير عشان صحتك تبقى إيه؟ قوية خلي بالك فسح فسح ها اصرف للنفس لكن الدين يقول إيه؟ نام كتير ولا قليل؟ على الله كل كتير ولا قليل؟ ها، صوم ولا كل على طول طول السنة؟ وهكذا. إذا النفس دايما إيه؟ ولذلك الراجل الصالح اللي دعوه في وليمة بعدين قال لا لا انا مش هاكل ليه؟ تاكل انت. الاكل فيه حاجه لا الايام تقول لنا بقى قال والله انا من 30 سنه نفسي لم تامرني بشيء فلما رايتها مستشرفه للطعام قلت لابد ان في هذا الطعام شيء نفسه ما قالت يا اخي الدرجه قال نفسه ما قالتلوش نفسي في كذا ادي لها 30 سنه فلما نفسه قالت انا نفسي في ده يبقى الحاجه دي مش مظبوطه فجابوا الطباخ تعالى هنا اكتشفوا ان الطباخ كان جايب لهم ايه ده ميتة و- و- وطبخها لهم يبقى نفس امر شوف ايه آه، سبحان الله لا اله الا الله يبقى النفس دايما تخليك انت ايه تقول لك شر ولا لا انا اغرب بقى بحر قبل انت بقى ها امشي يمين خليك انت شمال ها، خلاص. لان النفس لن تامرك بخير تامرك بخير طب واحد شتمك نفسك بتقول ايه رد عليه ها لكن انت بتقول ايه لا حد ما صدقنيش ده مش هرد النفس دايما ايه عايزه تنتصر لنفسها فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الد- ان الدنيا لان كلها ايه يهجر يهجر المعاصي المعاصي موجوده فين في الدنيا قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمعها من لا عقل له وعليها يعادي من لا دين له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له آه، يا سلام على كلام الرسول الدنيا دار من لا دار له اللي ملوش بيت بيته فين الدنيا ده بس. سبحان الله ولذلك قال قال من تفاهة الدنيا ومن حقارة الدنيا أن الله لا يعطى إلا فيها ولا ربنا بيعطى في الآخرة سبحان الله ومن كرم الدنيا برضه على على ربنا سبحانه وتعالى ان المؤمن يدخل الجنه عن طريق مين؟ عن طريق الدنيا نعم الدنيا مزرعه المؤمن تزرعها بخير سبحان الله لا دار ان على لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر قام بانيها فاعمل لدار غدا رضوان خادنها خادنها والجار احمد والر- والرحمن ناشي اه اعمل للدرجه سبحان الله يبقى الدنيا سبحان الله العظيم لا اله الا الله طيب يا سيدي. يبقى الامام ابن حجر بيقول والاتيان بجمع التذكير المسلم من سلم المسلمون للتغليب فان المسلمات يدخلن في القضيه يعني المسلم من سلم المسلمون من لسان والد ابو المسلمه نفس القضيه يعني ربنا ما يتكلم او الرسول يتكلم عن المسلم يتكلم عن ايه؟ المسلمه طبعا سبحان الله طيب يا سيدي. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضي والموجودين والحادثين لأن اللسان ممكن يخلينا أعصف إيه؟ أعصف الناس اللي ماتوا يقول لا لا لا انت فاكر ده جد والله يرحمه بقى كان أتكلم لليتامى طب والله يرحمه كده تمام ارحمه خلاص لا تجوز عليه الا الرحمه خلاص يبقى اللسان بيمكنك في الماضي بيمكنك في الحاضر ويمكنك في المستقبل اللسان للاسف اه سبحان الله بخلاف اليد يمكن ان تشارك اللسان بالكتابه كان يقولوا الايه وليد ايه وليد تكتب سبحان الله وان اثرها في ذلك العظيم والمهاجر الهجره ضربان النبي اللي بيقول ابن حجر ضربين يعني ايه نوعين يعني ظاهره وباطنه فالباطنه ترك ما تدعو اليه النفس الاماره بالسوء هجره باطنه كل ما النفس تقول لي حاجه ولا ايه لا سبحان الله والظاهرة الفرار بالدين من الفتن يعني ألاقي المجتمع كله فتن أنا أمشي مع المسلمين أخليني مع أهل الإيه؟ مع أهل التقوى مع أهل الاستقامة ألزق فيهم ليه؟ علشان أنا لو بعدت عنهم الشيطان هياكلني الشيطان هياخدني بعيد فخليني إيه؟ مع المؤمنين الصادقين سبحان الله فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والظاهرة الفرار بالدين من الفتن وكأن المهاجرين خوصبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع يعني حتى الرسول بيقول اثنين المهاجرين أصحاب صحابته فلحتى تفكر أنكم مجرد انتقلتم من مكة للمدينة خلاص انتهت لا اهجروا أيضا المعاصي اهجروا المعاصي سيدنا عمر قال كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في العشر الحرام يعني نسيبه 99 باب حلال مخافة أن يقع في باب إيه؟ في شك كده سبحان الله لا إله إلا وما أدى إلى الحرام فهو حرام وكانوا بيقللوا من المباحات وأتوا لعمر بن الخطاب بكوب فيه ماء مثلج ماء برد اشرب يا أمير المؤمنين فحطها على بقه كده ما رضيش يشرب ايه يا امير المؤمنين قال اخاف ان يقول لي ربي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها انت خدت نصيبك استمتعت ولا تسألن يومئذ عن الايه عن النعيم قالوا ايه النعيم قال الماء البارد في الصيف والماء الثابت في الشتاء قال ربنا يقول لي هل شكرتني في الماء البارد في الصيف والماء الدافئ في الشتاء شكرت ربنا على دي شكرت ربنا على نعمة النفس شكرت ربنا على نعمة الإسلام شكرت ربنا على نعمة الأمن والهدوء شكرت ربنا على نعمة القراءة والكتابة في ناس سبحان الله تبص تلاقي قاعد عين تقرا في الطريق ويفتح المصحف كده ويعيط اصل ايه؟ هو مش خاطع مش خاطع وبس لا ده هو بيعيط لانه ما بيعرفش يقرا فدي نعمة سبحان الله ويا ريت شبابنا كل ما يلاقي بواب او حد كده غلبان او حد ما يعرفش يقرا ويكتب سواء راجل او بلاش ست سواء راجل والستات برضه نفس القضيه بدل ما يقعدوا يضيعوا وقتهم كل واحد من شبابنا يلم ثلاثه اربعه ويعلمهم القرايه والكتابه وكان اول درس في العالم جمعه الاميه كان مشروع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بس قال اللي معاه الفديه يدفع فديه طب اللي ما معاه قال يعلم عشره من الصحابه القراءه والكتابه ثم قام العلم عند رسول الله ايه اللي ما يعرفش يدفع ما يقدرش يدفع يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة سبحان الله وان تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم الكلام ده كله لايه؟ لاولادنا لو اي علم علم الدين اولا وبعدين الهندسه والطب والكيمياء والرياضه اي علم ينفع البشريه فهو علم نافع تؤجر عليه ويوزن مداد العلماء يوم القيامة بدماء الشهداء يعني الحبر بتاع العالم اللي بيكتب وبيألف وانت يا تلميذ اللي بتكتب الدرس بتاعك وبتنقله وبتجاوب على الأسئلة سبحان الله يوزن هذا الحبر بتاعك انت يوم القيامة بدم الشهيد عايز اكتر من كده بقى وإذا أجب التلميذ على كتابه إلى الصباح كتب متهجدا عند الله تعرف محدد كلمه تقول لا لا لا ده خدناها في اولى ثانوي يا ابني هو هو حرام انك تفضل حافظها راجع قاعد خمس شهور في البيت ما وراكش الا النادي والسياعه والحاله الصرمحه اقرا حتى في كتب العلم اقراها الكتب اللي انت خدتها لك يا استاذ وبعدين التلميذ بقى الفالح اول اللي يفقر قدام يقطع على كتاب المدرسه اخر يوم في الامتحان ويجي يفقر يدور على كتاب تاني حاجه تكفي انا مش عايز المسلمين يبقوا كده عايز المسلم يبقى نشيط وبالذات اولادنا التلاميذ قواهم الله واعانهم الله وجعلهم من الناجحين المتفوقين وابعد عنهم شياطين الانس والجن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اشف مرضانا ومرضى المسلمين تب على كل المذنبين والعصاة يا أكرم الأكرمين وصلنا بك ولا تقطعنا عنك إنك أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جعلنا الله وإياكم من خير الشاهدين